عظيم حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لقاء الليلة بعنوان الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر في الحديث الذي رواه مسلم الحديث مش قدسي لكن له رواية توضح أنه حديث قدسي الرواية الثانية مش الرواية الأولى الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث اللي رواه مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر الرواية ديت ما هيش حديث قدسي وإنما حديث نبوي لكن في الرواية الأخرى بقى هي دي الحديث القدسي كما في رواية الديلمي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام قال يا رب هقرأ لك بقى بنص الحديث قال يا رب إنك تغلق على عبدك المؤمن الدنيا يا رب أنت بتدي الدنيا للكافر والمؤمن يعني ما بياخدش منها زي ما بياخد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب سيدنا موسى بيقول له يا رب إنك تغلق على عبدك المؤمن الدنيا ففتح الله لموسى عليه السلام بابا من أبواب الجنة فقال هذا ما أعددت له أنت بتقول إن أنا بأغلق على عبد المؤمن الدنيا طب أنا أعددت له دوت في الجنة فقال موسى عليه السلام وعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو كان المؤمن أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ خلقته إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره لكان لم يرى بأسا قط يقول له يا رب لو كان المؤمن ده بقى ايدين الاتنين مقطوعين ورجلين الاتنين مقطوعين وبيزحف على وجهه كده من يوم ما خلقته لحد ما مات شوف قد ايه وكان في النهاية هيبقى في الجنة في النعيم اللي أنا شايفه ده يبقى كأنه لم يرى بأسا قط ثم قال موسى عليه السلام يا رب إنك تعطي الكافر في الدنيا بتعطي الكافر كتير جدا من نعيم الدنيا ففتح الله عز وجل لموسى عليه السلام بابا من أبواب النار فقال هذا ما أعددت له أنا بمتع الكافر في الدنيا شوية لأن في النهاية مصيره إن لم يؤمن مصيره في النار فقال موسى عليه السلام يا رب وعزتك وجلالك لو أعطيته الدنيا بما فيها لو اديت الكافر لوحده كده الدنيا كلها لوحده ليه هو لوحده وما فيها لم يزل في ذلك منذ خلقته إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره يعني في النار كأنه لم يرى خيرا قط فعلا فاكرين حضراتكم لما ذكرنا الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل يقول له يا عبدي هل رأيت نعيما قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط عايز أقول لك ان الحديث بيدل على اشياء عجيبه جدا ان الانسان مهما كان منعما لو كان على غير طاعة الله أو لو كان كافرا بالله عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فنعيم الدنيا كلها ينسى مع أول غمسة في النار ولو كان إنسان مطيع لربنا وفي بلاء شديد جدا وفي فقر وفي ضنك ومرض وإلى غير ذلك واخد بالك وفي حرمان وابتلاءات إلى غير ذلك لكنه كان مؤمنا بالله عابدا لله راضيا عن قضاء الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان مصيره في الجنة بينسى كل شقاء وكل بلاء وكل تعب وكل ضيق وكل فقر بينسى مع أول غمسة مع أول غمسة أمال لما يخلد في الجنة بقى يعمل إيه عشان كده النبي قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر يعني إيه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول في كتابه بدائع الفوائد بيقول الدنيا سجن المؤمن فيها تفسيران صحيحان الأول تفسير الأولاني أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات وأما الكافر فمطلق التصرف يقدر حضرتك مثال بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المؤمن يعلم ان الخمر حرام ربنا حرم علينا الخمر ربنا حرم علينا الزنا ربنا حرم علينا الربا واخد بالك حرم علينا كذا وكذا وكذا فيجي عند الخمر محال اشربه ازاي اذا كان ربنا حرمه عند الزنا لا يمكن اقرب عند الربا مستحيل اتعامل بالربا اما الكافر فمش فارقه معاه وليس بعد الكفر ذنب عادي ان انا ان هو يشرب خمر عادي ان هو يفعل الفاحشه عادي ان هو يتعامل بالربا ولا تفرق معاه فحاسس بحريه حاسس ان المجال بالنسبه له مفتوح في كل حاجه مفيش اي حاجه ترضعه المؤمن يبقى نفسه مثلا يعمل حاجه معينه آه، نفسه مثلا آه، يتفسح في مكان معين لكن المكان ده فيه معصيه فيقول اتفسح في مكان تاني حتى لو كان بعيد بس عشان ما اقعش في معصيه ربنا سبحانه وتعالى الكافر المجالات كلها مفتوحه له مش فارقه معاه مكان فيه معصيه او ما فيهوش معصيه هكذا يضيق على المؤمن في المحظورات وفي المعاصي أما الكافر فليس عنده أي محظورات يبقى الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر يبقى سجن المؤمن في أنه ما يفعلش أي حاجة غلط محطوط في دائرة ان انا لا استطيع ان افعل الا الحلال اما الكافر فيفعل الحلال والحرام والدنيا مفتوحه له فيبقى ايه الكافر في جنه زي ما بيقولوا كده واخد بالك جنه بالنسبه له طبعا اما المؤمن فهو في سجن سجن ايه سجن شيء بيقيده وان كان عايز اقول لحضرتك حاجه هو سجن لذيذ ان انت تحس ان انت عبد لله ان انا يا رب بترك المعصيه ديت ابتغاء وجهك يا رب العالمين وبترك ال- ال- الشيء اللي فيه شبهه ده ابتغاء وجهك يا رب العالمين فلما بتفعل هذا الشيء اي نعم حرمت نفسك من حاجه ممكن تكون لذيذه للانسان لكن لما حرمت نفسك ابتغاء مرضات الله ربنا بيلقي في قلبك لذه وحلاوه ونعيم ومتعه لا تخطر على قلب بشر يبقى ده المعنى الأولاني المعنى الثاني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن ذلك باعتبار العواقب واخد بالك يعني ايه باعتبار العواقب يعني المؤمن هيبقى عايش في الدنيا حتى لو كان متمتع حتى لو كان غني حتى لو كان سعيد حتى حتى كل النعيم اللي هو فيه ده بالنسبة لما أعده الله عز وجل في العاقبة في الجنة يعتبر النعيم اللي في الدنيا ده سجن بالنسبة لنعيم الجنة والكافر شوف قد ايه حتى لو كان فقير حتى لو كان مش لاقي ياكل حتى لو كان شوف قد ايه كل دوت يعتبر بالنسبه له لو كان فقير ولو كان مش لاقي ولو كان مريض ولو كان مبتلى ولو كان مسجون ولو كان شوف قد ايه وده كافر يعتبر كل اللي فيه ده يعتبر جنة بالنسبة للعذاب اللي مستنيه في نار جهنم لو مات على كفره يوضح الكلام ده قصة الحافظ ابن حجر الذي كان قاضي القضاة في مصر وطبعا حافظ بن حجر ده امير المؤمنين في الحديث صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي لما عملوا قالوا للامام الشوكاني الا تشرح صحيح البخاري كان يبتسم ويقول لا هجره بعد الفتح يعني محدش ينفع يشرح البخاري بعد شرح الحافظ بن حجر لصحيح البخاري الحافظ ابن حجر في يوم من الايام خارج بقى الى منصه القضاء ولابس حله كده جميله ولابس ما شاء الله ومنظره كده هيبه عالم يعني فرآه رجل يهودي فقير جدا وكان يعني مبتلى ابتلاء شديدا فقال يا إمام أريد أن أسألك عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت مع ما أنت فيه الآن من الأبهة والجمال والثراء والمنصب والصيت والجمال و- والشهرة وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والضيق وال- والضنك والشقاء والبلاء فبما تفسر قول نبيكم يعني النبي بيقول الدنيا سجن المؤمن وانت ما شاء الله متنعم وغني وما شاء الله وعالم و- ومشهور ومحبوب و- وبيقول لك جنة الكافر وانا في فقر وضنك وشدة وبلاء فتبسم الحافظ بن حجر قال يا هذا أنا مع ما أنا فيه من النعيم والثراء و- والصحة و- والأبهة والجمال أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن سبحانه وتعالى لو مت على التوحيد وعلى الإيمان وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والضيق والشدة والضنك وال- والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده المؤمن محتاج ان هو ينظر للآخرة قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا وعرضه على الجنة وعلى النار فإن كان يوصل إلى الجنة أمضاه وإن كان يوصل إلى النار توقف هو ده المؤمن المؤمن ينظر بعين الله سبحانه وتعالى المؤمن عنده بصيرة المؤمن دايما مقياسه كله هو مقياس الآخرة العمل ده يرضي ربنا أفعله لا يرضي لا بلاش منه مش ناقصة احنا حياتنا قد ايه ايه حياة مرة واحدة اهل الدنيا يقول لك هي الحياة مرة واحدة نعيشها صح يا بلاش منها انت بقى من باب اولى تقول الكلمة دي فعلا نعيشها صح بس مش بالمنظور بتاعهم هو عندهم يعيشها صح يعني نتمتع وخلاص حلال وحرام مش فارقا اما نحن فينعيشها صح في مرضاة الله سبحانه وتعالى يا اما بلاش منها ولذلك ستنسى كل, كل شوف كل ما تتمنى في الدنيا هيحصل لك حتى وانت داخل من باب الجنة قبل ما تخش الجنة في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال آآ آآ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أربع نداءات تحقق لك كل أمنيات عمرك كله نادى مناد إن لكم يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا وتفضلوا شباب يحشر جميعا في سن سيدنا عيسى بن مريم حينما رفع إلى السماء سن 33 سنة ونظل هكذا أبد الآبدين وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا مش هتعجز في الجنة أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا لا في أمراض ولا في أسقام ولا في أي شيء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا الله أربع نداءات توفر لك كل ده فالدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويجعل الدنيا يا رب جنة ليكم في الدنيا وجنة ليكم في الآخرة إن شاء الله ويجمع لنا بين الحسنيين كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم ألقاه النبي الهادي